جايين الدنيا ما نعرفنيك ولا رايحين فين ولا عايزين ايه جايين الدنيا ما نعرفنيك ولا رايحين فين ولا عايزين ايه مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خد لياليا حاجة مؤتمر فيها وفين زي ما رمشك خد لياليا حاجة مؤتمر فيها وفين وإلى إن بيتي يبقى دي الغربة قلبك ده وعيونك دي وإلى إن بيتي يبقى دي الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى وأعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه من غير ليه عارف ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك جايين الدنيا ما نعرفني ولا رايحين فين ولا عايزين ايه جايين الدنيا من يعرفني ولا ريح فيه ولا عين ايه مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسوما خطوينا نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خد لياليا حكم القمر فيها وفيها المرمشك خد لياليها وحكم وقمر فيها وفيه وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عندي عذابي بحبك عارف ليك من غير ليك عارف ليك من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك جري زماني رماني رماني في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني جري زماني رماني رماني في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عليك يا حبيبي غالي بحر عليك يا حبيبي غالي لكن في أحلى ليالي زماني قالي زماني رماني رماني بحر عليك ونساني وقال لي انساني بحر عليك يا حبيبي غالي بحر عليك يا حبيبي غالي لكن في أحلى ليالي زماني تهت وتاهت دنيتي مني دنيتي مني دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي وتهت ونايم دنيتي مني آه، دنيتي مني بين أمراني وبين أشكالي ودنيتي غنوة لا لا دنيا لا دنيتي غنوة لا تاني لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي غنوة لا تاني لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي حبك دنيتي حبك حاجة حسسك حاجة لابسها حاجة حاسسها لابسها شايفها لكن وأنا أوصاف وأنا أوصاف وأنا أوصاف توصفها واحلم لو غمضت عيني احلام حلوه كتير ورديه في عيون وخدود وجمال بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا واحلم لو غمضت عينيا أحلام حلوة كتير وردية في عيون وخدود وجمايل بتطير بيا فوق لياليا بتطير بيا فوق فوق لياليا أما بشوفك أنا أهل أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك أنا أهل أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام وأما بشوف أنا أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي عيني صغرت الدنيا ورمشة حضر السحر ونام حضر السحر ونام حضر السحر ونام أما بشوفك أنا أهل أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك أنا أهل أحلامي كل الأحلام كل الأحلام ياللي دي صغرت الدنيا ورمشك حضر السحر ونام ورمشك حضر السحر ونام ونام رمشك حضر السحر ونام وده ليك وده ليك يا ترى يبقى للنجارة ودليل يسار يبقى للنجارة ودليل يسار يبقى للنجارة وأما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك فرحالي وأما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشفر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك إلا وحبك فرحني وزي ما جينا جي- جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشة خد لياليها وحكموا قمر فيها وفين زي ما رمشة خد لياليها وحكموا قمر فيها وفين ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت روحي بحضن قلبك بحلم واصحى واعيش على حبك حتى بعيد عذابي بحبك عارف ليه ليه ليه ليه ليه يا حبيبي بحبك حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيك بينك قمرك أشعرك بيك بإيدك غمر حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدك تنهيدك الآن ملي من الخوف اللي من الخوف آه ما خليك تقول يا فرحة ما تقول وتمد لي فرحك مجيلي وتمجيلي وتمجيلي ده المبتدي من حب مهما اترهنا مهما اترهنا برضه برضه مبتدي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيدي بجنينك قمري أشعرك بيدي بجنينك قمري حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدك تنهيدك في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه ما خليك تقول يا فرح أرمكتني وتمكتلي وتمكتلي تقول يا فرحك مكتلي وتمكتلي وتمكتلي ده المبتدي بالحب مهما اترهنا مهما اترهنا برضه برضه مبتدئ حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كلمتك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك قضيت عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكل حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكل حلي لكن هنا تنهيدك تنهيدة تنهيدة في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه، باخدي تقول يا فرحة مهدي وتمهلي وتمهلي تقول يا فرحة تمهلي وتمهلي وتمهلي ده المبتلي بالحب مهما تنهلنا مهما تنهلنا برضو برضو مبتلي خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتاء يصبح دليل جميل خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتاء يصبح دليل جميل خايف لبكرة يجينا تاخد من دمينا خايف لبكرة يجينا تاخد من دمينا سكة عذاب ده فيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا راكب لبكرة يجينا ناخد ده من دانينا راكب لبكرة يجينا ناخد ده من دانينا سكة عذاب ده فيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب تهفي أحباب تهفي أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب ده في أحباب آه آه أحباب كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف آه عارف عارف عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحردنا ايه يا حبيبي علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع عليها عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحرقي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحرقي ده ايه يا حبيبي علشان انت الروح دي الدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع بعديها وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خلاك ليا وحكى وقمر فيها وفيها زي ما رمشك خلاك ليا وحكى وقمر فيها وفيها ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك رك وعيونك ضيقة ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه ليه ليه عارف ليه ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي أداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعدوا مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعدوا مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يقسى ويمسح باب وهنا حرم ولادي نرجع تاني تاني نقف على بابه مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يقساوي سحابه بعد ما كنا بحضن ولادي نرجع تاني نوقف نوقف على بابه مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني لحبك يوم من أيام من الأيام يبعدون مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يمساوي سحبه بعد ما كنا حب وليلة نرجع تاني نبقى نقف على بابه روح يا حضني روح روح يا حضني روح روح يا حضني وهتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزمانا ويا حضني قول لي منين بقى حبينا روح يا حضني روح روح يا حضني اوعى تقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزماننا ويا حضني قول لي مين بقى حنينا على بيتنا بالحب النجوم متجمعة على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على بيتنا بالحب النجوم متجمعة على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على كل شباك ألف شمعة مولعة مولعة ويا حسني قولي منين بقى حكي ده روح يا حسني روح آه، روح يا حسني روح آه، روح يا حسني وهتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزمانا ويا حسني قول لي مين بقى حنينا روح يا حسني روح روح يا حسني وتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزماننا ويا حسني قول لي مين بقى حنينا يا عيون قلبي يا احلى عيون يلا نعيش وكفايه يا عيون قلبي يا احلى عيون يلا نعيش وكفايه يلا نخلي عمرنا كله كله كله لينا لينا لينا لينا لينا لينا بعيدة بعيدة عن الحرمان عن الأحزان عن الحرمان وعن الأحزان يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يلا نخلي عمرنا كله كله كله ليلة ليلة ليلة ليلة حرماني